وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية الحقيقة النهاردة الحلقة طلبت مني أن أنا أتكلم عن فن المذاكرة الأولاد على أبواب الامتحانات ابتدائي وإعدادي وثانوي ف اغلب الناس في كل مكان يا دكتور احنا محتاجين حضرتك اه وعدت انك انت هتتكلم الحقيقه النهارده عن شخصيه الوالدين وانعكاسها على الابناء انا فاكر لكن الحقيقه لانه بحب ان يكون في تواصل بيني وبين حضراتكم فاللي انتم عايزينه انا بتكلم فيه اللي ال- ال- ال- المرحله متطلبه ايه متطلبه الحقيقه ان احنا نركز قوي شويه على ال- المذاكره اليومين دول لانه تقريبا ما فيش بيت الا ومشغول بقضيه المذاكره الابتدائي خلاص الاعدادي وراه الثانوي آه، وراه ف يعني نزولا على رغبات حضراتكم النهارده هتكلم فيه فن المذاكره الحقيقه يا ريت دلوقتي آه، ننادي على الاولاد يا ريت ما يعني ال- انا عايز ساعه شغل ساعه تخطيط اعتبر ان دلوقتي دي ساعه تخطيط بتوفر 10 ساعات شغل يعني لو هي- لو هو هيذاكر شويه ما تقولش الحلقه هتعطله لا يا ريت تناديله لانه الحلقه ساعه تخطيط توفر 10 ساعات شغل ويمكن تعدل له حياته كلها ويمكن يحدد هدفه ويمكن يعرف قدراته ويمكن يصحح مساره ويمكن يحب يذاكر ويمكن كان حاسس ان المذاكره دي عبء وحاجه تقيله وحاجه دمها تقيل وحاجه بايخه وحاجه احنا مجبرين عليها وحاجه انا مش حاببها الاعلانات يحفظها زي الفل المسلسلات تمام ال- الاغاني والاناشيد تمام طب ليه ليه المذاكره احنا مش فيها كده لانه واضح انه الحاجات دي بتقابل هوى في نفس الطالب واضح انها بتقابل رغباته واضح انه بيبقى مستمتع معاها لكن ان احنا بنبقى حاسين بالالم مع المذاكره فبنبقى رافضين المذاكره وبالتالي بيبقى في صراع بقى اليومين دول ما بين الاولياء الامور وما بين الاولاد والمشكله الاكبر بقى مشكله النوم كتير قوي من الاباء والامهات بيقولوا لي انه المشكله الاساسيه عندنا الايام دي انه الاولاد فعلا عايزين يناموا خاصه في مرحله المراهقه لان التغيرات الفسيولوجيه ده جزء منها وهي بيبقى فيها شيء من الهروب اللاشعوري انا مش قادر اواجه الحاجه الصعبه فبالتالي بهرب بالتالي النوم هو الوسيله اللي بتحقق لي كل رغباتي وبنام بيها ولو ما رحتش في احلام النوم هروح في احلام اليقظه خاصه برضو عند المراهقين ان انا هحلم واقعد افكر و- عارفين القصه اللي كانوا يحكوا لنا زمان حكايه ال- البنت اللي كان معاها طبق بيض وبعدين بتقول والله طبق البيض ده يعني بعد كده البيض هيبقوا فراخ وبعدين الفراخ هتجيب بيض وبعدين انا معايا 10 بيضات هيبقوا 10 فرخات وبعدين ال 10 فرخات هيجيبوا كل واحده 10 يبقى ادي 100 بيضه وال 100 بيضه هيبقوا يجيبوا كل واحده 10 ف- فرخه يبقى مش عارف 1000 بيضه فوقع منها طبق البيض اتكسر ما بقاش معاها ولا حاجه لان كل حاجه راحت في احلام اليقظه انا مش عايز نستنزف طاقتنا النفسيه بدل ما نوظفها في شغل مسار ايجابي في الجد والاجتهاد والمذاكره مش عايزين نهرب لانها صعبه فانا ب... احنا ب... انا ببقى آه، آه، في مكان ما ولو الموضوع صعب بنروح في احلام اليقظه ليه لان احنا بنهرب في عالم خيالي لذيذ من صنعنا احنا ونهرب من الواقع الخ... الواقع المادي الصعب المؤلم هو كده فتعالوا النهارده يا ريت نوصل مع بعض بدل ما نسرح في احلام يقظه وتستنزف طاقاتنا وبعدين انا هجيب مجموع كذا وبعدين انا قدامي ساعه هذاكر فيها ساعه خدها في احلام اليقظه ما أجيب انا ما اشتغلتش فيها ولا حاجه يبقى اللي انا كنت بفكر احققه ضاع للاسف منه جهد في احلام اليقظه عايزين نخلي المذاكره احلام عايزين نخلي المذاكره حاجه لذيذه لان انا بهرب في الاحلام واحلام اليقظه لانها حاجه لذيذه وببعد عن الواقع الصعب لانه مؤلم ما تيجي النهارده نخلي المذاكره حاجه لذيذه علشان بدل ما نهرب منها نهرب فيها فن المذاكره طبعا المذاكره ما هياش وقت طويل وما هياش آه، حد بيقعد 24 ساعه في ال 24 ساعه لا انت انسان ليك نفس وعقل وجسم وروح محتاج جسمك محتاج تاكل ومحتاج تمارس رياضه محتاج تستحمى ومحتاج تتمشى ومحتاج تعمل تدريبات تنفس محتاج تجدد طاقتك البيولوجية الداخلية بأكل بكوباية شاي بحاجة سكريات محتاج تغذي مخك لأن المخ بيتغذى على الجلوكوز وعلى الأكسجين يبقى أنت محتاج طاقة لجسمك لو أنا وديت كل الطاقة لعقلي بس يبقى أنا شلت الجسم والعقل والنفس والروح وخليتهم في حاجة واحدة بس اللي هي العقل وبالتالي فين إشباع الرغبات التانية فين إشباع رغبات الجسد اللي محتاج طاقة علشان كله يتحرك في اتجاه واحد لأنك أنت لو ذاكرت بس هتبقى واخد اتجاه واحد وناسي الأربع حاجات أو الثلاث حاجات التانيين يبقى إشباعات الجسد محتاج تنفذها ومحتاج كمان إشباعات النفس أنت محتاج روح عن القلوب في أنها تمل ساعة وساعة محتاج تخرج محتاج تشوف آه، تلفزيون محتاج انك انت آه، تكلم صديق محتاج انك انت آه، تقرا حاجه خارج المذاكره محتاج انك انت تستمتع بقعده آه، باكل يعني المهم انه يبقى في رغبات للنفس المفترض انك انت يعني آه، تحققها علشان يبقى في توازن لحضرتك كده ما يبقاش كل التركيز على ناحيه واحده بس فتحس بملل لا انا عايزك تشبع رغباتك بالعرض كل الرغبات ما بتشيش بشكل يعني آه، خاطئ تنتقي حاجه معينه رغبات العقل ولذلك الاب والام النهارده مركزين على الولد احنا عايزينك تذاكر وبس مفيش اي حاجه تانية جنب المذاكره فهنا بتبقى الحقيقه مشكله ولذلك بيحس انها تقيله قوي وبيهرب منها فبيروح في احلام اليقظه او احلام النوم بدل ما كان في طاقات جسميه فرغها في نشاط وبعدين رجع تاني لنشاط عقلي لا هو خلى النشاط كله نشاط عقلي انا محتاج كمان الروح محتاج الروح محتاج اقرا قران محتاج آه، اصلي محتاج آه، اصوم آه، في الفتره دي آه، و- وانا بذاكر محتاج انه انا يعني آه، اسمع آه، شريط محتاج الجانب الروحي جوايا محتاج ان هو يشبع علشان يبقى في توازن لحياتي كإنسان جسم ونفس وعقل وروح المذاكرة اه بتشبع الم... يعني ال- ال- العملية العقلية أو الجانب العقلي أنا بركز على الجانب العقلي لكن أنا آه، آه، ب- أسيب الحاجات التانية وبالتالي أنا هنا مش حاسس بتوازن في الحالة النفسية بشكل عام لأن الإنسان كل متكامل مش هينفع أجزأه أنا لو جزأته وذاكرت بس في المرحلة دي يبقى ده غلط عشان كده أنا بقول لكل أب وكل أم المفترض ان الولد في انشطه تانية بيعملها مع المذاكره مش كل الوقت مذاكره مش كل ما تشوفه ذاكر كل ما تشوفه ذاكر لدرجه انه مش عايز يشوف حضرتك علشان كلمه ذاكر وهو متوقع انه مجرد ما تشوفه ه- ه- هو عارف عارف انت هتقول له ايه طيب هنقسم الموضوع كده ل- لحاجات بسيطه جدا دايما تلاقوني بقول آه، ودي علمها لنا فيلسوف قال لك خمس علموني خمس هم اساتذتي من ماذا لماذا متى كيف تعالوا نقسم المذاكره كده في ال- الامور دي كده مفاتيح اسئله بشكل سريع بس انا عايز يا ريت دلوقتي كل حد آه، يجيب ورقه وقلم لو الولد مش موجود حضرتك كأب وأم آه، اكتب له دلوقتي لو الولد موجود يا ريت تسجل الحاجات اللي انا هقول لك عليها بورقه وقلم واوعى تقول له قوم واوعى يحس ان الوقت ده هيضيع لا لا ده ساعه تخطيط توفر 10 ساعات شغل انت لو رايح مشوار بعيد جدا لو سالت في الاول ولو عرفت كويس انت رايح فين هتوفر وقت غير لما ما تبقاش عارف وبعدين تروح تمشي في طريق ويطلع غلط وتمشي في طريق تاني ويطلع غلط وبالتالي ترجع وفي حد كده يسقط سنة والتانية والتالتة لأن هو مش عارف هو من جواه عايز يروح فين فبالتالي ملوش هدف في حياته أول حاجة بشكل سريع المذاكرة مش مجرد عملية عقلية بس لا أنا محتاج أنا كإنسان أكون بذاكر وانا عارف قدراتي انا لازم اسال نفسي انا مين لازم يبقى في وعي بذاتي دايما بقول لك امسك ورقه وقلم كده واكتب مميزاتك اكتب نقاط القوه اللي عندك اعرف نفسك وده سقراط كان قالها من زمان اعرف نفسك وعندنا من عرف نفسه فقد عرف ربه عشان كده انا محتاج حضرتك تعرف نقاط القوه اللي عندك نقاط التميز عن غيرك ممكن يكون واحد صاحبك متميز عنك في حاجة لكن انت كمان ممكن تبقى متميز عنه في حاجات بس لانك مركز على الحاجة بتاعته ضد الحاجة بتاعتك فانت عملت مقارنة سلبية وحسيت ان هو احسن منك لانك ركزت تركيز خاطئ تركيز سلبي على حاجتك ونقصك وبصيت في نفس النقطة على الجانب ال- ال- الايجابي عنده في نفس الحاجة فظلمت نفسك وانت عندك تسع مميزات وبصيت بس على العيب اللي عندك او الحاجه الواحده لانك بشر فلازم يكون كلنا فينا عيوب وكلنا فينا آه، مميزات ده بشكل طبيعي علشان كده انا مش محتاجك تركز على عيوبك لا انا محتاج تركز اليومين دول على مميزاتك وعلى امكانياتك وعلى آه، مهاراتك كلها يعني انا لما ابقى واعي بذاتي انا هقوم هقيم ذاتي هعرف وبعدين هقوم مش يمكن في حاجات آه، انا بضيع وقت محتاج آه، اقوم ده مش يمكن انا بضيع وقت كبير مع زمايلي واصحابي او في التليفون او في الاكل او في النوم او في ال... لا انا محتاج اعرف انا مين وعايز ايه ده مهم جدا علشان اقيم وبعدين اقوم ال- الكلام ده عندك وقت نعمه كبيره جدا انا بقول لكل طالب اهو ويمكن الاب والام يؤيدني في ده وهو الطالب قاعد قدامنا اهو عندك وقت غيرك ما عندوش وقت احمد ربنا ان عندك وقت يعني ايه يا دكتور عندي وقت ما كلنا عندنا وقت كلنا عندنا 1440 دقيقه في اليوم 12 ساعه و24 ساعه لا في غيرك عنده ظروف اقتصاديه صعبه جدا فهو شغال اغلب الوقت انت في ثالث ثانوي وهو في ثالثه ثانوي انت كل الوقت للمذاكره بس مضيع الوقت في حاجات كتير لاحظ ان في غيرك غصب عنه لازم يشتغل علشان يقدر يدفع مصاريف وعلشان اخواته الصغيرين وعلشان والدته وعلشان وعلشان احمد ربنا ان عندك وقت كان ممكن وقتك ده يبقى مستقطع في حاجه تانية عندك وقت نعمه كبيره جدا حافظ عليها عندي صحه ما ده من ضمن المميزات الحاجات اللي احنا مش عارفينها اساسا انا ع- الحمد لله عندي صح صحه نفسيه وصحه عقليه عايز تعرف الصحه العقليه تعالى روح كده مستشفى اي مستشفى الامراض العقليه ترجع تقول الحمد لله لا كده انا ت- تشكر ربنا تشكر النعمه اللي انت مش شايفها جواك م- حاسس انه م- مش شايف نعمه الصحه طب روح اي مستشفى من المستشفيات قلب ولا الصدر ولا السرطان ولا ولا لا الى اخره ربنا عافينا كلنا روح الاماكن دي علشان تعرف ان عندك كمان غير الوقت عندك كمان صحه مهم جدا يبقى انت محتاج في المذاكره بصحتك دلوقتي تستثمر ده لانك ما تعرفش قبل الامتحان انت بتقول انا قبل الامتحان بيومين هلم ده كله مين ادراك انك انت هتبقى بصحتك دي مين ادراك فعلشان دلوقتي اغتنم اهي الصحه اهي يعني من شبابك لهرمك لا من, من من اليومين دول لقبل الامتحان اغتنم الوقت ده وانت صحتك كويسه ما نعرفش ايه اللي هيتم قدام انا هذاكر ليله الامتحان هيجي لك يعني مغص هيخليك طول الليل مش عارف لا يبقى انا على الاقل دلوقتي يبقى الذاكره حط فيها معلومات علشان تحتاجها ما تقولش انا ما اضمنش بكره هيتم ايه بكره هو النهارده النهارده ابدا من دلوقتي بعد الحلقه على طول ابدا نظم حياتك وفقا ليه اللي هنقوله في ال- الحلقه يعني والله عندك ذاكره و- وذاكره قويه كمان في ناس آه، مصابه بالزهايمر وفي ناس عندها اضطرابات ذاكره وفي ناس عندها اضطرابات تانية بتبقى عندها مشكله لكن انت الحمد لله ما عندكش مشكله في ال- الذاكره يعني بص يا دكتور انا انا عرفت اه جزء من مميزاتي وهتكتب باقي مميزاتك بقى علشان تعرف انت قد ايه كويس اصل انت شايف ان انا وحش ومش هحقق نتائج لا اعرف ان عندك امكانيات هتحقق بيها نتائج وتبقى ممتاز اشمعنى غيرك حقق نتائج وانت ما حققتش نتائج اشمعنى غيرك جاب الاول وانت ما جبتش الاول وقتك هو وقته 1440 دقيقه في اليوم صحتك هي صحته نفس الاجهزه هي نفس الاجهزه نفس الوضع هو نفس الوضع طب ليه ليه لان هو بيستثمر وقته كويس وحضرتك بتضيع الوقت علشان هو بيذاكر صح وحضرتك بتذاكر غلط ما انا بذاكر يا دكتور غلط بتذاكر غلط تعال نشوف ازاي ممكن نذاكر صح تاني بس انا عايزك في الاول نشيل الشوائب اللي عندنا يعني انا من عيوب يا دكتور ان انا باجل عمل اليوم الى الغد عندنا ما يسمى بزمله اعراض غدا يعني كل حاجه بكره بكره و- واستنى عليها شويه طب انا هعملها بس استنى بكره بكره بكره مش ما- بكره ما بيجيش دي المشكله اللي بتخلينا لا دلوقتي here and now هنا والان ابدا دلوقتي على طول حط هدفك وامشي على طول بكره ده هتعمل حاجه تانية لكن دلوقتي هعمل ايه ما تاجلش لبكره لان دي آه، مشكلتنا يعني عارف انه من دلوقتي خطك وحش حاول تحسن خطك حاول تبقى يعني عارف ده كويس جدا طب خطي وحش طب ومعلوماتك قليله كمان يبقى هتسقط يبقى على الاقل خالص انا عارف ان خط وحش يبقى انا محتاج انه يبقى على الاقل في معلومات تغطي المساله بتاعت ان خطي وحش لكن انا المفترض دي مهاره محتاج ان انا احسنها والله ما لحقتش السنه دي السنه الجايه في دورات لتعليم الخط حاول انك انت لان في ناس بتبقى ممتازه بس مشكلته خط وحش بيضيع منه طبعا درجات آه، كتير يعني عندي مشكله يا دكتور الحقيقه خطيره جدا انا اه يعني مثلا عندي الماده مثلا من 20 آه، عندك مثلا 12 نظري وعندي 8 عملي مثلا تمام آه انا عندي 8 بيضيعوا مني في الشفوي لان انا مع... عندي خوف مرضي من التحدث امام الاخرين وده بيضيع مني طيب برضه دي مشكله محتاج حضرتك تبقى عارف نقاط قوتك ومحتاج تبقى عارف نقاط ضعفك علشان نقاط القوه تستثمرها صح ونقاط الضعف تحاول بقدر المستطاع انك انت تتخلص منها علشان تبقى في النهايه تحقق النجاح والتفوق اللي احنا عايزين نوصل له يعني انت عارف انك انت شاطر في ماده كذا وماده كذا وماده كذا جميل قوي بس لازم تبقى عارف انك انت في ماده كذا وكذا واقع او ضعيف فيهم شويه يبقى محتاج تكثف المذاكره فيهم او محتاج تاخد فيهم دروس او محتاج تهتم اكتر بيهم ما تنكرهمش لان المشكله ان انا اللي انا قوي فيه بقعد اذاكر فيه على طول ان انا حابه طب والتاني ما انا زي ما انا مطلوب مني ده زي ما انا مطلوب مني ده ما اهربش ابقى واعي جدا بمساله الهروب اللي انا بعملها من نفسي لا ما اهربش مجرد ان انا وعيت مجرد ان انا استبصرت مجرد ان انا ادركت هبدا اغير من آه، عيوبي يعني ال- المشكله كمان حد يقول لك بص يا دكتور انا اصلا عارف ان انا خايب انا فاشل طول عمري انا مش هقدر احقق حاجه لازم حضرتك تغير رايك في نفسك لازم من دلوقتي تشوف نفسك بشكل كويس لا عندك الامكانيات واذا غيرك كان وصل لاعلى المراتب انت ايه اللي ينقصك ما فيش اي حاجه تنقصك تماما المفروض انك انت توصل للي غيرك وصل له زي ما قلت لك نظم وقته استثمر صحته استثمر آه، ذكائه استثمر الذاكره استثمر كل الحاجات دي في الطريق ده لكن انت ضيعت وضيعت وضيعت كل الكلام ده تمام زي واحد بالظبط يجي يقول لي يا دكتور آه، انا انا كنت صاحبي انا وصاحبي ماشيين مع بعض في الثانويه مثال بعيد شويه لكن قريب يعني آه، هو بيدخن انا ما بدخنش وفي الاخر خالص يعني ال- اللي بيدخن ده يحسد اللي ما بيدخنش يقول له شوف يعني كنا مع بعض وهو ما شاء الله دلوقتي باني عماره وعنده مش عارف رصيد في البنك وعنده كذا طب ما نفس ال... انت ما... هو انت بتدخن وهو ما بيدخنش طب انت بتحسده على ايه ما انت اللي غلطان انت عندك مشكله لازم تعرف عيوبك علشان تتخلص منها انت لو سبت التدخين احسب كده 50 سنه انت بعد 50 سنه بتحسده على ده طب ما تحسب انت 50 سنه بتدخن في اليوم آه، علبه مش عارف بخمسه ولا ثلاثه مش عارف ب 15 في مش عارف كام ب 450 في 10 سنين ب 45000 في 50 سنه ب- احسب بقى هتلاقي نفس الفلوس اللي عنده هي اللي انت صرفتها لا ده انت مش كده وبس انت كمان صرفت الفلوس دي وضيعت صحتك فبالتالي احتجت فلوس تانية علشان تصرف على صحتك يعني اخدت حتى من الرصيد اللي عندك نفس الفكرة في الوقت نفس الفكرة في الصحة بص لل- لل- للمثال ده وحاول تطبقه على حياتك كلها بشكل عام يعني دايما اي حد واخد عن نفسه فكره معينه على فكره انت افضل مما تتصور عارف ليه انك ده مش عارف نفسك والله ما عارف نفسك ولذلك كانت الحكمه الاساسيه اعرف نفسك ومن عرف نفسه فقد عرف ربه انا محتاج تعرف امكانيات هل انت عارف ان عندك 18 مليار خليه عندك 3.5 كره دم حمراء هل انت عارف امكانياتك الحقيقيه طب احنا في ناس بتقول لك احنا بنستثمر من طاقتنا على اقل من 3% وفي ناس بتقول لك اقل من 1% طب فين الباقي ده احنا مش عارفين محتاجين احنا كل وقت محتاجين نتعرف على آه، ذاتنا كويس يعني برضو قبل ما ابدا اذاكر انا محتاج ايه من المذاكره انا قلت لك قبل كده بشكل عام انا محتاج هدف كبير في الحياه انا عايش ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الهدف العباده بشكل عام وكل اللي احنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل الصلاه والنسك والمحيا والممات الاكل والشرب والعلاقه الزوجيه كل حياتنا تصب في اطار العباده مذاكرتك عباده مذاكرتك عباده اه اصل انا يا دكتور بص بقى من الاخر بقى انا هقعد اذاكر ومش عارف انا انا عق- وده الكلام ده انا بسمعه من الشباب على طول انا وقت الامتحان يعني ايه آه، نام وارتاح فيك النجاح وربنا ح- يعني يحلها من عنده انا أب- قبل الامتحان او اثناء الامتحان هلقط بنفس المصطلح هلقط كلمه من هنا وكلمه من هنا وهغش وهنجح وبتاع يا نهارك ابيض انت عارف ال- الغش ده سحت زي اللي بياكل كده يعني عنده صحه وبتاع ورايح ي- سحت نفس ال... وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به فالسحت ده تخيل انك انت غشيت وبعدين اخدت الشهاده شهاده مغشوشه تمام آه، بالغش اتعينت انت اتعينت اصلا يعني نجحت بالغش وتعينت بالغش فما بني على باطل فهو باطل بعد كده هتدخل فلوس من الوظيفه دي فالفلوس دي اساسا فاكر انت زمان لما كنت بتغش هي دي بدا من الغش هنا وبعدين اتعينت وانت عندك دلوقتي في خطا وتعينت لان كان في غيرك افضل منك وفي نفس الوقت انت طالع بالغش فتعيينك ده مش مظبوط لان انت ما تستحقش تكون هنا ده ظلم وبعدين بعد كده اخدت فلوس من بناء على التعيين اللي جاي من الغش ده والفلوس دي جايه في حرام جايه من حرام وبالتالي بتربي الاولاد بحرام وترجع تقول للاولاد بيضربوني ونرجع لفن التربيه تاني برضه يعني يعني انا محتاج بقى بدل ما نقعد نقول اصلا يعني هنغش وبتاع لا وتغش ليه؟ ده في ناس بتفضل ت- تضيع وقت غير عادي وتفضل طول الليل تجهز للغش وتجيب ورق ما اعرفش القصائص دي وتفضل تصور وتبتكر اساليب للغش والنهارده احدث الاساليب طبعا المحموله وما شابه و- اساليب طول الوقت يفكر ورايح يتصل بزي وتعبانين جدا ويقعدوا مع بعض أه، هن- هنغش ازاي؟ يعني أه، ممكن ده ابتكروا طرق معينه طب ليه ما ده حرام اساسا يعني قبل اي حاجه فكر في ده طيب انا محتاج برضو اذاكر ليه انا محتاج اذاكر علشان انجح علشان ابقى طبيب مسلم او مسلم طبيب علشان ابقى مهندس مسلم او مسلم مهندس علشان اقدر ابني امتي علشان اقدر اعمر علشان اقدر نسود الدنيا يعني انت هدفك برضو لله يعني هدفك لبناء أمة يعني هدفك مش بس لبناء ذاتك ده أنت هدفك أكبر من كده بكتير لازم تحط في دماغك إنك أنت مش بتنجح علشان أعدي السنة دي لا ده أنا بنجح علشان أحسن من أبقى أكون من الواد أحسن من الواد جاك اللي في أمريكا وأحسن من الواد معرفش مين اللي في آه، اليهود وأحسن اليهودي ده وأحسن لا أنت أنت مسلم ده فخر ليك احنا ورثة الحقيقة المفترض انك انت بقى قوة الكل هتيجي من قوة الجزء ولما انت وانا وكل واحد فينا يبقى قوي في مجاله كلنا هنبقى اقوياء يعني انت دلوقتي بتساهم في قوة ام انت بتنصر دينك بمذاكرتك دي المذاكرة مش مجرد مذاكرة لازم تبقى حاطط في دماغك الاعتقاد ده انا بذاكر ليه بذاكر علشان ده مش مجرد ان انا بذاكر علشان انجح وخلاص لا واحد يقول لك بص يا دكتور انا بذاكر علشان اعدي ب- بيغيظني قوي من ال- ال- ال- الكلام ده ب- عشان اعدي عد... تعدي ايه هو كانه عايز يعدي من ال 50 51 تعدي ايه لا ده انا دايما بقول لك نشر على اعلى كوكب علشان تصطاد اعلى نجم ولو اصطادت نجم تبقى اصطادت هدف عالي جدا مش علشان اعدي 51 51 دول ما يدخلوش الحمام يعني هيدخلوك فين الحقيقه يعني تمام ما يبقاش عشان اعدي لا علشان اتفوق خلي ده في ذهنك علشان اتفوق شوف جسمك على قد ما تتعب في طاقة يتعب معاك على قد ما تعوده في ساعة بيولوجية هتنتظم معاك برضو عقلك على قد ما هتحطه من طموح ربنا هيدي لك لأنك أنت كده متفائل تفاءلوا بالخير تجدوه أنا عند ظن عبدي فلظن عبدي ما شاء خلي ظنك بالله خير أنت مش واثق إن ربنا عنده كل الخير اطمع في الخير ده و- واحلم وخليك طموح وخليك متفائل تفاؤل مشروع مبني على أسس واقعية احلم انك انت توصل لغاية السحاب بس رجليك ثابتة على الأرض هو ده الطموح هو ده التفاؤل اللي أنا عايزك تغرسه جواك وخلي عندك أمل في الله زي ما أنت عايز هتقول أنا عايز 50 هتاخد 50 أنت أنت أنت ثقتك في الله 50 كده عايز 70 هتاخد 90 هتوصل ل 90 فوق 95 100% مفيش حاجة بعيدة على ربنا بس اهم حاجه انه يبقى انا بحط الطموح والامل ده قدامي وانا عايز ايه وبعدين ابدا اجتهد تاني واحقق اللي انا آه، عايز اعمله يعني هدف بعيد الجنه طيب في اهداف متوسطه انجح في الترم ده انجح آه، دلوقتي انجح السنه دي انا محتاج كمان الهدف البعيد عايز اطلع ايه انا بذاكر علشان اطلع كذا يبقى انا محتاج كويس قوي اعرف هدفي اعرف انا رايح فين لو عرفت انا رايح فين دلوقتي هذاكر انا دايما بقول لك لو الولد مش عايز يصحى الصبح حط له هدف الصبح هنروح رحله جميله جدا مش رايحين المدرسه بكره رايحين رحله جميله مش هينام لان عنده هدف برضه انت لو نايم قبلها بالليل ومجهز الواجبات اللي انت هتذاكر بيها تاني يوم هتعمل ايه تاني يوم عقلك هيتبرمج لا واعيا كده على انت هتعمل ايه بكره فبالتالي وانت نايم هتحلم ببكره ده ولما هتصحى هتلاقي نفسك أو- لا، ده انت مش لما هتصحى براحتك ده انت لما هتصحى حسب الجدول اللي انت حاطه في ذهنك لانك انت عندك هدف هتذاكر كام ماده النهارده وهتعمل ايه فبالتالي ده هيخليك عارف انت هتصحى تاني يوم عايز ايه واللي عارف عايز ايه بيوصل لانه برضه اقل من 3% في العالم بس اللي ليهم اهداف وعملوا دراسه لقوا انه اللي ليهم اهداف هم اللي يوصلوا اهدافهم واللي ما لهمش اهداف هو مش عارف عايز ايه يصحى من ال- النوم ي- الصبح كده مش عارف انا رايح فين يرجع البيت تاني ينام او انا عارف انا رايح فين بس محتار ما بين مكانين تفضل ربع ساعه تستنزف طاقته وقت علشان مش عارف تروح فين انا عارف بكره الصبح انا رايح فين وهركب ايه وهروح فين وهعمل ايه وهرجع محدد واضح جدا جدا اقرب طريق بين نقطتين خط مستقيم انت عارف انك انت- لانك انت محدد الهدف النهائي ومحدد هتصحى الساعه كام هتحقق اللي انت آه، عايزه يعني عارف لما تركز على هدفك انا اعرف حد طالب الحقيقه آه، عنده مهام كتيره جدا وشاغل نفسه باكتر من حاجه اكتر من حاجه هو كويس بس اكتر من حاجه دي بتخليه في النهايه ما بيحققش ولا حاجه عارفين آه، صاحب بالين و- وصاحب ثلاثه والامثله اللي احنا بنقولها اه هو كده فعلا طاقته بدل ما يوظفها دلوقتي في اتجاه واحد طاقته للاسف بتوزع في اكثر من اتجاه بدل ما يبني بشكل راسي ويوصل للنجاح لا هو بيبني بشكل عرضي فبالنهايه ما بيحققش اي حاجه عارف ده عامل بالظبط زي ايه انا قلت لك قبل كده انه الليزر واللمبه الاثنين تقريبا حسبوا نفس الاشعه ونفس الاضاءه واحده بس الليزر لانه مجمع فبيوجه على حاجه بيخترقها ويوجه على حاجه يبقى مركز الطاقه لكن اللمبه الطاقه موزعه لكن تقريبا نفس الجهد واحد يبقى حضرتك جهدك موجود لو ركزته زي الليزر هتخترق لكن لو انتشر ووزع وزعته على اكتر من حاجه دلوقتي مش هيكون مؤثر مهم جدا انك انت بعد ما سالت نفسك انا مين وانا عايز ايه تسال نفسك او انا عايز من المذاكره دي ايه ايه هدفي من المذاكره مهم جدا انك تسال نفسك ليه انا برضو آه بذاكر يعني بذاكر عشان انجح واتفوق بذاكر علشان ابقى محترم مش كفايه بذاكر علشان والدي ووالدتي يحبوني بذاكر علشان يبقى ليا كيان لا برضه مش كفايه اكتب كده بذاكر علشان كده عايزك تكتب دلوقتي انا بذاكر ليه انا عايز اذاكر كويس ليه انا عايز انجح واتفوق ليه اكتب كده هتلاقي العقل جاب لك حاجات كتيره جدا هتلاقي نفسك من جواك نورت هتلاقي نفسك من جواك العقل نور لك حاجات انت ما كنتش شايفها هتلاقي في طاقات ورغبات مشتعله يعني طلعت جواك انت ما كنتش شايفها لما هتقول لنفسك انا عايز انجح ليه هتلاقي في حاجات كتير هت... يبقى عندك هنا بقى في اعتقاد في الهدف اللي انت عايزه بقى اعتقادك قوي جدا جدا ما ضيعتش وقت مش هتلاقي وقت تضيعه لان عقلك خلاص ركز على حد- حاجات معينه لازم آه، يوصل لها يعني وبعدين دايما بقول لك انه انت دلوقتي كطالب او كتلميذ انت بتذاكر ده دورك انت مش مطلوب منك تصرف على البيت ده انت مش مطلوب منك انك انت يعني تروح تشتغل مش مطلوب منك اي حاجه شوف انا دايما بقول لك انه الجندي في المعركة والعامل في المصنع والفلاح في الحقل والمدرس في المدرسة والطبيب في المستشفى والأستاذ الجامعي في الجامعة وحضرتك ما تقلش عن الأدوار دي كلها ليك دور والطالب بيذاكر وينجح علشان كلنا نفرح بيه علشان بكرة يبقى حاجة كبيرة جدا علشان ينفع كل أمته زي ما أنا بقول لك يبقى دورك ما يقلش عن الأدوار دي كلها كل واحد ليه دور لو ما قامش بيه يبقى انت لو ما قمتش بدورك ده برضه مش عايز انطق كلمه مش عايز اقول حاجه سلبيه وانا قلت لك قبل كده ان مصطفى صادق الرافعي كان بيقول لك كلمه جميله جدا ان لم تزد شيئا على الحياه فاعلم انك زياده على الحياه ان لم تضف شيئا على الحياه فاعلم انك اضافه على الحياه مصر 80 مليون تقريبا هل انت ليك دور ممكن تنور لل 80 مليون ولا هتبقى 80 مليون واحد اضافه فكر فيها شوف انت عايز تكون ايه واللي هتكونه هتكون أنت الآن حيث وصلتك أفكارك وأنت غدا حيث تأخذك أفكارك أي حد في- في سعادة أو في حزن في فشل أو في نجاح أي حد وصل لأي حاجة هو اللي وصل نفسه هو اللي وصل نفسه أفكاره هي هي اللي وصلته لأن أفكاره بتشعل الطاقة الداخلية فبيتحرك سلوكيا ويوصل للحاجة اللي هو آه، عايزها يعني عارف آه، انا قلت لك قبل كده انه كان في شاب راح لراجل حكيم وقال له انا عي... علمني الدوافع يعني علمني كده انا انا محتاج يبقى جوايا دافع علشان اعمل حاجات كويسه زي ما انا بقول لك دلوقتي لازم يكون في دوافع جواك علشان ال- المذاكره يعني طيب قال له علمني الدوافع قال له انا مش فاضي قال له علمني دلوقتي قال له مصر تعالى فجايب اناء فيه ميه فمسك الراجل الشاب ده وغطسه في الاناء فالشاب ده بيقول له اوعى انا هطلع وطلع تاني مره غطسه في الاناء بتعمل ايه و- بس كان طول شويه تالت مره مسك دماغه وحطها في اناء الميه وطول شويه فالشاب بكل قوه دفع الراجل وقال له انت انت بتعمل ايه هت- هتموتني انا قال له هي دي الدوافع كان عندك دافع قوي للحياه فكنت اكثر قوه واكثر نشاطا لو ما كانش عندك دافع للحياه كنت قعدت في الميه لما مت لو ما عندكش دافع للمذاكره هتفضل لغايه لما تفشل فلازم يكون جواك الدوافع اللي توصلك للنجاح يعني انا محتاج كل اب وام احنا دلوقتي بنقول ان الانسان تدفعه الاهداف بقدر ما تدفعه الاسباب هنقول دلوقتي هيذاكر ازاي بس دور حضرتك برضه دور حضرتك انك انت لازم تحط حافز الكون كله مبني على شوف احنا لولا ان في جنه وفي نار كان هيبقى وضعنا مختلف تمام اذا الكون كله مبني على ايه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ثواب وجزاء سيئه سيئه مثلها عقاب الكون كله مبني على القاعده دي وبالتالي ابنك برضه لو ركز على لو جبت ونجحت ما تركزش على التانية دلوقتي ركز على الاثنين بس ر- ركز اكتر الثواب اكثر يعني فائدة للإنسان من العقاب دلوقتي قول لولادك وبعد الحلقة على طول معلش هورطك أنا آسف لو لو جبت مجموع من 50 لغاية 75 هجيب لك هدية كذا ولو جبت من 75 لغاية 90 هجيب لك هدية كذا اعلى ولو جبت من 90 لغاية 100% هجيب لك هدية أعلى وأعلى وشوف الولد دلوقتي دماغه هتبقى مرتبطه بالهديه انا قلت لك قبل كده الام لما تقول للولد ادي الدواء خد الدواء خد الدواء خد الدواء العقل مركز في الالم انا محتاج خد الحاجه الحلوه اللي بعد الدواء هنخرج بعد الدواء العقل يركز في السعاده مركز على اللي بعد الدواء هنا برضو ذاكر ذاكر ما يمكن الولد مش حابب يذاكر لانه مذاكرته غلط هقول لك دلوقتي يحب المذاكره ازاي لكن الفكره كلها انك بتقول له ذاكر انت بتركزه على القلم ما تركز له على السعاده عارف الموبايل اللي انت كنت عايزه وبتحلم بيه هو ده الموبايل الموبايل آه، آه، علشان ما اعرفش ايه نسي ايه فهتلاقي على طول هو راح للمذاكره انه ما ركزش على القلم لا هنا ركز على السعاده هنا ركز على اللي هو هياخده مش اللي هيتعب فيه فبالتالي انا محتاج من حضراتكم كل واحد دلوقتي يفكر بس بعد الحلقه يفكر في الهديه اللي هيقولها للولد من دلوقتي علشان يبقى فيه اثابه ومكافاه ان الانسان تدفعه الاسباب بقدر ما تدفعه الاهداف يبقى انا عايز حاجه تدفع من ورا وعايز حاجه كمان تشده من قدام علشان ما ينامش علشان يشتغل آه، على طول يعني ومحتاج الحقيقه برضو دايما بركز على انه الاولاد داخل اطار يعني آه، اسري فالانسان كائن اجتماعي الانسان ما بيشتغلش لوحده بيشتغل داخل حيز لازم البيوت تاخد هدنه شويه من الخلافات خلافات آه، رهيبه وغير عاديه انا اقول لك يعني ان شاء الله هنعمل برنامج قريب اسمه فن السعاده الزوجيه علشان يبقى فن السعاده الزوجيه ومن فن التربيه من ناحيه لان الاثنين مرتبطين جدا ببعض الاسره السعيده بتنجب اولاد سعداء فانا هنا محتاج ناخد هدنه على- على الاقل يا اخوانا ايام المذاكره على الاقل علشان بس الولد ما يبقاش مشتت علشان الولد ما يبقاش دماغه هنا لان العوامل الانفعاليه القلق والتوتر والخوف بيأثر على العوامل المعرفيه ال- الانتباه والتركيز والتفكير والابداع والاستدلال و- والى اخره يبقى انا محتاج هنا عقل الولد يبقى مركز في المذاكره مش تقول له ذاكر وانت داخل جوه عمال تتخانق مع آه، الزوجه وعمال تهددها والولد مش عارف بكره هيكون مصيره ايه هو بيفكر في بكره مصيره المؤلم بعد الخناقه دي ما بيفكرش في المذاكره يبقى حضرتك لازم تبقى واعي بالمساله آه، آه، كلها يعني طبعا بالنسبه للاولاد انا محتاج الحقيقه يعني امتى اذاكر طبعا اثبتت الدراسات ان المذاكره بالنهار افضل من المذاكره بالليل مشكلتنا ان احنا قلبنا النهار ليل والليل نهار ما ينفعش يا جماعه التركيز بيبقى اعلى بالنهار يبقى بقدر المستطاع عدل حياتك عدل اسلوب حياتك لازم تغير النظام ده يقول لك اصل انا بذاكر بالليل عشان اخواتي يكونوا ناموا علشان الدوشه بتاع... اتصرف اتصرف انا عارف ال- اتكلمت مع ناس كتير واتكلمنا في المذاكره كتير فلقيت مبررات لكن الافضل ليك انا بقول لك الافضل انك انت ذاكر بيه بالنهار يعني والوقت الذهبي اللي قلت لك كل العلماء قال لك كل ابداعاتنا كانت في الوقت الذهبي بعد الفجر مباشره بعد الفجر الناس بتنام ل 10 و12 استثمر الوقت ده مفيش انت الوحيد اللي صح صلي الفجر وتعالى هتلاقي فيه هدوء في كل مكان وهدوء غير عادي في بركه في الوقت وهتلاقي في بركه في في العقل وبركه في الجسم وبركه في الذاكره هتلاقي الاحلام صفت لك كل الصراعات وقاعد هادي نفسيا ومرتاح وهتلاقي جسمك مرتاح وهتلاقي عقلك مرتاح هتبدا المذاكره وانت عقلك فاضي غير لما يكون طول النهار وجاي بالليل يعني متفيرس هتهنج مش هتشتغل صح انا عايزك تبقى نقي علشان تقدر تذاكر آه، كويس يعني طبعا انا يعني معروف حتى علميا انه ال- ال- اللحظات اللي بعد الفجر بيبقى الاكسجين عالي جدا نيتروجين اقل ثاني اكسيد الكربون اقل بيبقى الكورتيزون اعلى بتبقى حتى سبحان الله يعني الجو نفسه بيبقى بيساعد على النشاط وبيساعد على الحيويه وبيساعد على ال- المذاكره يعني طبعا لازم يبقى في جدول للمذاكره بشكل عام يعني علشان ما اسيبش الايام تذهب مني سودا كده عشان ما اسيبش الوقت يهرب مني شوف بدل ما انا الوقت يقودني انا اقود الوقت بدل ما انا طموحاتي ورغباتي تقودني انا اللي اقود طموحاتي انا اللي اقود رغباتي انا اللي اقود الوقت انا ما بسيبش نفسي ك يعني قشه في مهب الريح لا ده انا اللي بتحكم في مسار الريح انا اللي بتحكم في مسار حياتي انا اللي بف... يعني ما اسيبش الظروف تتحكم فيا ودي مشكله الناس تبريرات اللاشعوريه الظروف هي اللي الظروف الظ- الظروف ايه احنا اللي بنعمل الظروف احنا انت بتنام تصحى متاخر وتقول لك اصل الظروف انت ت- لو صحيت بدري ما كنتش هتقول الظروف يجي متاخر يقول لك اصل المواصلات كذا الظروف بتاعه البلد انت لو صحيت بدري ما كنتش هتقول الكلام ده يبقى احنا اللي بن- بنوظف الظروف حسب ما احنا عايزينها يعني الجدول ده هيبقى من السبت لغايه الخميس سبت حد لغايه الخميس او لغايه الجمعه هيبقى فيه وقت للمذاكره هيبقى فيه وقت للترفيه هيبقى فيه وقت للعب هيبقى فيه وقت للتمارين الرياضيه هيبقى فيه وقت للاسترخاء هيبقى فيه وقت لمشاهده التلفزيون هيبقى فيه وقت لل- لل- للاستحمام هيبقى فيه وقت للمشي هيبقى فيه وقت ل... لازم الجدول ده يحتوي على كل الانشطه اللي انا بدات بحضرتك النفس والجسم والعقل والروح لازم يبقى فيه الانشطه دي كلها لازم يكون الرغبات دي كلها مشبعه والا مش هتوصل لل وجدول المذاكره مفيش حد يقدر يحطه لحد انت ادرى واحد بالمواد اللي عندك انت ادرى حد بوقتك تقدر توظف الوقت في اطار المواد وتحط المواد كده انا بكره هبدا من الساعه كذا للساعه كذا اذاكر ماده كذا مثلا من 6 الصبح لغايه آه، 7 ونص مثلا ما ما تاخدش اكتر من كده هي ساعه ونص كويس قوي لانك بعد كده يعني هتحس انك انت نشاطك قل وبعدين هتاخد ربع ساعه هتتحرك هتتمشى هتقف في البلكونه هتقرا قران هتعمل اي حاجه بس حاول تغير النشاط بمعنى ان النشاط لما يكون ذهني حاول تخليه نشاط حركي حاول تخليه نشاط جسدي تعمل اي مهاره تعمل اي آه، تمارس اي هوايه لكن حاجه ماشي م- م- ما جيش اذاكر مثلا ساعه ونص وبعدين اقرا جورنال او اقرا قصه ده نفس النظام نفس النشاط العقلي انا محتاجك تريح العقل وتاخد انشطه تانية علشان تكتسب آه، طاقه يعني ال- آه، الامهات بقى تهتم قوي بالاكل لانه من من- من ضمن اسباب الانسان بيبقى فيه احيانا انيميا وبيبقى فيه آه، تعب وبيبقى فيه آه، فقر دم وبيبقى فيه لا انا محتاج الامهات كمان تبقى موجوده وتاخد بالها من الوجبه المتوازنه للاولاد الاكل الكتير ملوش لازمه لكن انا محتاج المهار محتاج الوجبه المتوازنه اللي فيها كل المكونات اللي هتبقى وركزوا على السمك ركزوا على السمك بي بي- يعني بيبقى فيه مفيد جدا للذاكره يعني آه، محتاج هتقول لي يا دكتور انا ما عنديش وقت امارس رياضه اعمل رياضه في الاوضه بتاعتك جري في المكان اعمل التمارين اللي احنا عارفينها البسيطه جدا جدا المهم انك انت تحاول تنشط الدوره الدمويه عندك علشان كل ده بيخليك اكثر آه، نشاطا يعني طيب فين اذاكر يا دكتور مكان طبعا مهم جدا جدا لازم تعد المكان ليه آه، شروط يعني شوف المكان نفسه لازم يكون على كرسي معتدل يعني لازم يكون في استقامه كده زي ما انا قاعد ما ينفعش ان انا اميل كده آه، في بعض الكليات العسكريه اغلب الاولاد بيستبعدوهم علشان انحناء في العمود الفقري والى اخره لان المذاكره غلط وقاعدين على النت طول النهار وعلى الشات وعلى الكمبيوتر وعلى البلاي ستيشن وعلى وعلى فطول النهار الاولاد والشباب عاملين كده لا انا محتاج تذاكر مذاكره صحيحه علشان كمان جسمك ما يتعبش لانه احيانا يحصل ملل واحيانا يحصل تعب الملل ده حاجه سيكولوجيه نفسيه لكن التعب ده حاله فسيولوجيه حاله جسميه انا لا عايز يجي تعب ولا عايز يجي ملل علشان كده بعالج لك الاثنين وانا آه، بتكلم آه، معاك يعني انا محتاج المكان طبعا يبقى فيه هدوء مفيش اي ضوضاء ما ينفعش انت قاعد بتذاكر في الاوضه والتلفزيون عالي بره الاب والام هم اللي بياخدوا بالهم من الكلام ده الولد قاعد جوه قوه التركيز عنده والانتباه قليله جدا في تشتت للانتباه وتشتت للتركيز فانا محتاج ما بقاش بقدر المستطاع نقلل كل الضوضاء اللي موجوده في ال- البيت يعني الاضاءه كمان تكون سليمه ما ينفعش اجيب الاضاءه من ورا تيجي في قفاه كده تنعكس على الورق ما يبقاش شايف ولو نظره ضعيف كمان تبقى مشكله يعني لا انا محتاج الاضاءه تبقى عموديه كده ولو الاباجوره فمركزه قوي على الحاجه اللي قدامه فبالتالي تبقى آه، واضحه بالنسبه له ما يتعبش لان انا محتاج سلامه العين برضه انا محتاج المكان يكون جيد آه، تهويه ما يبقاش مكان الاكسجين يعني قليل فيه لدرجه انه الولد ينام وهو قاعد لا انا مكان محتاج يكون جيد التهويه لو المكان عندك لاي ظرف من الظروف مش جيد التهويه انت تنقل لمكان تاني اشحن هوا وجدد يعني آه، طاقتك وارجع تاني لمكان ال- آه، المذاكره يعني انا محتاج كمان يبقى الساعه قدامي محتاج يبقى فيه منبه يبقى محتاج فيه ساعه منبه الموبايل اظبط الوقت انا هذاكر من كذا لكذا المنبه يضرب اه هنا ده مش بيضرب ده ضربني على ايدي ده فوقني قال لي ان وقتك انتهى انت كنت حاطط وقت من كذا لكذا لمذاكره كذا ضرب وانت ما عملتش حاجه اظبط المنبه تاني حتى لو وقعت مره اظبط تاني مفيش مشكله استمر آه، على طول يعني المكان محتاج يكون مرتب يكون نظيف يكون منظم كتبك مرصوصه بشكل كويس لانه لما المكان يكون منظم عقلك هيكون منظم لما المكان ما يكونش منظم عقلك ما يكونش منظم ولما عقلك يكون منظم وافكارك منظمه تعرف تتكلم بشكل منظم وتعرف تكتب في ورقه الاجابه بشكل منظم تمام فهو سلوك النظام بشكل عام والنظافه فهتروح ورقه الاجابه هتبقى حلوه جدا هتفتح نفس المصحح وبالتالي نفسيا هيبقى معاك حتى لو في حاجه ممكن يبقى يعني اديله اعلى ولا اقل هيحسمها الاعلى لو شايف الورقه منظمه والخط جميل ومتسطره بشكل كويس ونظيفه ده برضه هيبقى الكلام ده سلوكيات جايه من البيت عندك حط الكتب بتاعتك واعلى الكتب المصحف بحيث انك انت تشعر بالراحه النفسيه بشكل مستمر يعني في عندنا بقى يعني ايه ال- التليفون ده الضيف الذي لا يستاذن حاول انك انت يتصرفوا في التليفون ما تردش انت على التليفون وفي نفس الوقت كمان لو جم ضيوف انت اتصرف مش موضوعك سلم واعتذر واكد ذاتك ما تبقاش ما تقولش بعدوانيه طبعا عيب لكن ما ينفعش ان انا كمان ابقى عدواني على ذاتي ان انا يبقى وقتي ده للمذاكره وأ... يعني اقعد مع حد علشان اجامل حد ولا علشان مع... لا لا لا انت انت اهم من اي حد انا محتاج انك انت تستأذن والناس فاهمه كويس جدا معلش انا عندي مذاكره فيعني الوقت هيكون كذا يعني هتشرب الحاجه ولا اقول لك الحاجه يعني مضره دي بالسلام عارف فالمهم انك انت بقدر المستطاع ما تخليش اي حد يعطلك وما تبقاش انت معطل لنفسك فانت اللي تروح لحد او انت اللي تتصل لا تبقى تاخد بالك من المساله دي يعني درجه حراره المكان طبعا معروف انه لا هيكون برد قوي ولا حر قوي لازم يكون معتدل علشان اقدر اذاكر في عوامل بتبقى فيزيقيه عوامل حوالينا بسيطه جدا لكن ممكن تؤثر علينا وتلخبط لنا كل الاوامر الامور اللي احنا آه، هنقولها يعني طبعا في مشكله كمان ان في بعض الاولاد بيذاكروا على السرير طبعا هنا خطا جدا انا بقول لك اهو على مكتب وعلى كرسي وانت معتدل فبالتالي بيقول لك لا اصلا انا بذاكر هنا كويس لا مش هتذاكر كويس انت هتذاكر اه اول 10 دقائق كويسين ربع ساعه هتقل م- بعد كده تلت ساعه تلاقي نفسك مفيش انت نايم ومتغطي لغايه رجليك هتشد واحده واحده واحده واحده لغايه لما هتنزل تحت غصب عنك وهتقول لا خلاص انا تعبت دلوقتي انا اذاكر الصبح ما ينفعش لو رحت على السرير اعرف انك انت المده اللي هتاخدها مش هتزيد عن ساعه باي حال من الاحوال لان المكان ده معروف انه للنوم فالروابط الشرطيه اللي موجوده في عقلك كلها للنوم فما ينفعش ان انا الخبط ما ينفعش ان اروح مكان النوم علشان اعمل فيه آه، مذاكره لا الكلام ده هتلخبط مخك لكن ده مكان للنوم هتروح تنام آه، على طول يعني طيب ازاي نذاكر انا محتاج اي افكار سلبيه عندنا بقى نعدلها اصلا انا دكتور كنت بصعب اصلا انا كنت بجيب مواد اصلا انا ضعيف اصلا أنا... لا لا لا لا انت احسن مما تتصور انت افضل مما تتصور اي تصور لنفسك انت افضل من التصور اللي انت حاطه عندك انت فشلت قبل كده مفيش مشكله كلنا فشلنا قبل كده مفيش مشكله أطلع- هات لي واحد كده في الحياه كان من اول ما اتولد لغايه كده ما, ما, ما فشلش في مره او ما وقعش في حاجه ده طبيعي لكل جواد كبوه لكل عالم هفوه هتلاقي في اي حد والناجحين بصفه خاصه انا ما بقولكش الواحد الفاشل لا الناجحين هيقول لك كان في فشل بس انا بقيت اكبر من الفشل ده وما اثرش فيا لكن انا شلته من دماغي يبقى كل افكار سلبيه عن ذاتك انا محتاج انك انت تشيلها تماما يعني وما تقولش انا ما اقدرش انا قلت لك قبل كده واحد قال لواحد انا عايزك تعمل الحاجه الفلانيه قال له انا ما اقدرش قال له لا قول مش عايز اعملها لانك لو ع- يعني عايز تعملها هتعملها لانك انت تقدر لان جواك القدره ربنا ادالك ال- القدره اللي جواك وانا قلت لك قبل كده انه نابليون لما كان يقول لحد من جنوده انا عايزك تعمل الحاجه الفلانيه يقول له ما اعرفش يقول له اتعلم يقول له ما اقدرش يقول له اتدرب يقول له مستحيل يقول له ما فيش مستحيل ما فيش مستحيل على الاطلاق ما فيش مستحيل انك انت تجيب 97% ركز على دي ما تركزش يقول لك اعدي 51% اعدي فين مش عارف انا بتعدي شارع طيب اولا ما فيش مستحيل مع المذاكره اصلا ما فيش مستحيل وانا قاعد مكاني لا ما ينفعش ما فيش مستحيل مع الجد والاجتهاد ما فيش مستحيل مع المذاكره علشان كده محتاجين احنا يعني نبدا لو لو كنا قصرنا في الوقت اللي فات انا عايز من بعد الحلقه مباشره نبدا نعدل الافكار دي ونبدا يعني آه، نذاكر آه، كويس يعني وزي ما قلت لك ما تفكرش في اي فشل كان قبل كده انت النهارده انت بعد الحلقه دي مختلف انت انسان جديد عرفت حاجات ولسه هتعرف حاجات فانت انسى اللي فات ما تعيش في الماضي ربنا خلق لنا العينين قدام علشان نمشي قدام مش ورا علشان ترجع للماضي وانا قلت لك قبل كده عمرك نشرت خشب هتقول لي اه عمرك نشرت نشارة خشب هتقول لي لا هو في حد مجنون يعني ينشر نشارة او انا مجنون انشر نشارة خشب ما انت نشارة الخشب دي اتنشرت ده الماضي ما انت بترجع اهو تقول اصلا انا قبل كده ده انت بتنشر في نشارة الخشب يبقى انت اللي قلت حكمت على نفسك لا امشي قدام على طول يعني وفي نفس الوقت لو كان اسلوبك للمذاكره بشكل معين غير هنقول دلوقتي بس غير الاسلوب لا يلدغ المؤمن من نح- من جحر مرتين يبقى مش معقول انا امشي نفس الطريق اقع في نفس الحفره ده الغبي ده اللي ياخد نفس الطريق ويقع في نفس الحفره و- والاغبى انه منهم اللي يمشي في نفس الطريق لثالث مره ويقع في نفس الحفره في حد بيسقط لثلاث سنين متتاليه في نفس السنه هو ده نفس الت- ال- الشخص ده اللي بيمشي يقع في نفس الحفره وتاني سنه نفس الكلام وتالت سنه نفس الكلام ما ما فكرتش تغير من اسلوبك ما فكرتش تغير في حياتك ما فكرتش تغير في اسلوب مذاكرتك لا هو نفس الوضع يمكن هو اللي يختلف مش هيختلف لان المعيار واحد كده غلط علشان كده محتاج حضرتك بعد ما تشيل كل الافكار السلبيه وبعد ما تشيل كل فشل الماضي لازم تملى نفسك ثقه بالله لازم يكون عندك امل في الله ان هو اللي يوصلك مش جهدك ولا طاقتك لا هو ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى انت بس اتحرك وربنا ان شاء الله هو اللي إيه هيوفقك يعني وثقتك في نفسك دي مستمده من ثقتك بالله مستمده من ثقتك بالله تخلص النيه وتتوكل على الله وتعرف انه التوفيق من الله لكن بأسباب الأسباب دي هي المذاكرة دلوقتي اللي المفروض انك انت حضرتك هتشتغل وما تقوليش سوف الله يبارك لك ما- ما- الغي الكلمة دي من حياتك ما تقوليش سوف بكرة انا هعمل كذا عارف اغلب احلام الناس فين في المقابر ليه لانه ك- بكره هعمل هعمل هعمل- لغايه لما مات يعمل بعدين لا انا عايزك دلوقتي دلوقتي تحقق حلمك وانت موجود ما تقولش اصل انا بعد كده هكون ما اعرفش كذا في المستقبل انت دلوقتي مستقبلك دلوقتي اللحظه الحاليه انا ما اضمنش هعيش لحظه اللي انت عايزه حققه دلوقتي اشتغل دلوقتي واهم حاجه زي ما قلت لك انت دلوقتي في اطار تخطيط للمذاكره الساعه دي في اطار تخطيط زي ما قلت لك ساعه تخطيط اهي توفر 10 ساعات شغل يعني ويقول لك اذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل زي صاحبنا اللي ثلاث مرات يسقط في نفس الحاجه ما انت بتخطط واضح انك انت بتخطط لل- للفشل عشان كده بتفشل تمام ال- المذاكره بقى عندك في ثلاث طرق في طريقه كليه انك انت هتجيب الموضوع هتقراه على بعضه وفي طريقه فقريه هتقسم الموضوع لفقرات معينه وفي طريقه مختلطه طبعا ما ال- ال- الفقرات معينه عندك بيت شعر تحفظ بيتين يعني قصيده تحفظ بيتين وبيتين وتركب دول على دول وبعدين بيتين تانيين وبعدين تقول ست ابيات على بعض وبعدين تكمل فقرات بهذا الشكل يعني برضو عندك طريقه ال- ال- يعني عندك مقال مثلا هتقرا جزء وهتقرا جزء وترجع تقرا الجزئين فقره مقا فقره فقره فقره بهذا الشكل في طريقه مختلطه بقى لا هي كليه ولا فقريه انت هتقرا الموضوع مره وبعدين هترجع تقراه واحده واحده تانية بالفقرات لانك انت اول مره استوعبته بنسبه 10 فر... 10 م- 10% بس لكن كل ما هتكرره والتكرار طبعا يفيد الشطار انتم عارفين يعني طيب ال- المذاكره زي ما قلنا دايما انه متوقفه على ثلاث عمليات انا بنتبه للمعلومه انا بستدخلها بستدخل المعلومه بخزنها بسجلها وبعدين بستدعيها طب يا دكتور انا عندي م- مشكله ان انا بنسى يبقى عندك مشكله في الثلاثه في حاجه في الثلاث حاجات دول فيها مشكله انك انت اما بتستدخل معلومه بشكل خاطئ يا اما بتخزنها بشكل خاطئ يا اما بتستدعيها بشكل خاطئ واذا اتضربت المرحله الاولى اع- اعتبر ان المرحله الثانيه مفيش يعني دلوقتي واحد ما انتبهش للمعلومه هو بيذاكر لانه كان سرحان احلى يقظه كان متضايق ما كانش موجود كان بيذاكر غلط ما انتبهش للمعلومه فبالتالي ما جاتش استدخلها ولا خزنها ولا سجلها وبالتالي لما يروح الامتحان هيسيب الورقه فاضيه زي قلبه ال- الابيض ده كده لا يبقى انا محتاج اي مثيرات للتشتت اللي انا اتكلمت عنها دي لازم آه، نلغيها يعني المذاكره بقى الصح ان انا وانا بذاكر اعتمد على اكتر من حاسه ما اقعدش اقرا بس كده لا انا محتاج اقرا خلاص ادي حاسس ال- اهو العين اهو ما اقراش بس كده وانا ساكت لا انا محتاج تتكلم حاسه تانية محتاجك تكتب حاسه ثالثه يبقى انا محتاج ان انا كل ما وظفت اكبر كم من الحواس في المذاكره كل ما ده كان اكثر تثبيتا للمعلومات في ال- الذاكره يعني محتاج انك انت تتخلص من كل العادات بقى ما عادش في وقت تتخلص بقى من العادات تروح الدرس تقعد ساعه تروح تجيب حاجه تقعد ساعتين ما ينفعش الكلام ده ما عادش في وقت انسى كل الحاجات اللي اللي فاتت يعني بلاش نوم كتير ويكفيك ست ساعات بس للنوم يعني دلوقتي او ست ساعات وساعه مثلا قيلوله وخلاص التلفزيون والانترنت والخروج والكلام في المحمول كل الكلام ده وبلاش الرنات اياه الغي كل الكلام ده و- واحذفوا برضو الارقام اللي بتعطلكم الشباب طبعا آه، فاهمين يعني عشان ربنا ي- يوفقنا ابدا مذاكرتك دايما بالدعاء وب- يعني قراءه ايات من القران كده علشان تحس انك انت هديت يعني المواد النظريه لازم تلخص المواد العمليه لازم تتمرن عليها ولازم تحل اكتر من مره ولازم تتدرب يعني انا محتاج انك انت تخطط في الكتاب مفيش مشكله تخطط تحت النقاط ال- الرئيسيه يعني وتقرا الفقره وتحط لها عنوان وتتوقع سؤال تقرا الفقره وتحط لها عنوان وتتوقع سؤال توقعك للاسئله يخليك تجاوبها دلوقتي ما تفاجئش بيه السؤال يعني محتاج ان حضرتك تستخدم الالوان أنا زي ما قلت لك العقل بيفكر بالالوان تستخدم الاحمر والاخضر والازرق والله وشوف انت بتكتب الارضيه بايه اكتب اولا باللون الاحمر اكتب الف واحد مثلا باللون الاخضر ولا الاحمر وبعدين الف ب ج د بلون كذا واكتب الارضيه بلون ازرق او اسود زي ما بتحب تكتب الالوان بتثبت المعلومات في الذاكره استخدم الاشكال الهندسيه عندك مستطيل اولا حطها في مستطيل عندك الف حطها في دواير الف ب عندك مثلا آه، آه، تواريخ او اسماء او شخصيات او في التاريخ حطها مثلا داخل نجمه حطها داخل آه، مربع يبقى استخدم الاشكال الهندسيه لان المخ طبيعته كده بيفكر بالاشكال الهندسيه مستطيل ودايره ومربع ونجمه حط كل الكلام ده ومثلث آه، جواك يعني حاول تسمع لنفسك لما بسمع لنفسي انا وكان انا يعني بطير القلق وبطمن ان انا وبزود المعلومات في الذاكره حاول تربط اللي انت ذاكرته بشيء تاني يعني اربطها ب- ب- باشكال اربطها باي شيء وزي ما قلت لك زمان انا فاكر كنت قلت لك تخيل مثلا حوار ما بين الحديد والبوتاسيوم يعني الحديد انا رمزي كذا ووظيفتي كذا وانت حضرتك اسمك ايه انا كذا رمزك ايه كذا طب البوتاسيوم انا انا والله يعني وظيفتي كذا انت مفيد يعني اه مفيد مفيد في ايه مفيد في كذا اعمل الحوار ده خلي نفسك حاجه وخلي صاحبك حاجه واعمل الحوار ده مع نفسك بشكل متخيل او بشكل واقعي مع آه، اصدقائك يعني تمام حاول تذكر ال- الاسماء الشخصيات دي حاول تذكرها وتربطها باصدقائك وحاول بقدر المستطاع ت- يعني تذاكر بالتنغيم زي ما قلت لك قبل كده ان المخ يفكر بالتنغيم يعني قول بيت الشعر بشكل آه، نغمي معين قول معلومه عايز تقولها بشكل يعني آه، في في تنغيم آه، كده بسلم موسيقي معين يعني واعمل اعلان عندك مذاكره يعني عندك نظريه مش عارف تذاكرها بيعها اعمل اعلان عنها في الحيط ولما بابا يجي يقول له اشتري تشتري ايه قول له الاعلان قول اقراها واعمل اعلان عنها و- وحطها على صدرك كده وقولها على طول وكانك عايز تبيعها شايف مندوب المبيعات ما شاء الله لما تفتح له الباب بيبقى يعني حافظ ما تقدرش توقفه هياكلك فانت هنا برضه خليك مندوب مبيعات احفظ النظريه وقولها وكانك بتسوقها وكانك يعني آه، بتبيعها يعني انا محتاج كمان تسجل اسئله واجابات عندك على المحمول في تسجيل عندك في الموفيا ميكر في الكمبيوتر سجل الكلام ده علشان تقدر يعني آه، تحفظه اقرا الموضوع ال- الصعب عليك قبل النوم مباشره واي معلومه تخزن قبل النوم مش هتضيع يعني حسيت انك انت يعني هتنام ارجع تاني خد دش ولازم يبقى في فتره راحه وانت بتذاكر ما تقومش ما تخليش حد يعمل لك شاي ولا حد يعمل لك اي سكريات لا انت قوم خد آه، حاجه يعني المهم انك انت قبل قراءه اي موضوع اعمل عصف ذهنك كده اسال نفسك واكتب اسئله عن الموضوع والمذاكره مع الزملاء يعني لو انت حاسس انها هتفيدك وانت اضرب نفسك انا مش هكون خايف على مصلحتك اكتر منك روح ليها بعض المميزات انك انت مش هتسرح لكن لو حاسس انها بتضيع وقت منك لا ذاكر لوحدك اليومين دول يعني وبلاش بقى نظام العلم في الرسم مش في الكراس وبلاش نظام بقى انا مرتاح ياتيك النجاح ده واحد كسلان الظاهر قالها وبلاش ال- الكلام ده تماما عندك توماس اديسون وعندك الناس اللي كلهم قال لك انه الابداع كل ده يعني محتاج جهد بنسبة 99% عرق وجهد و1% الانسايت الالهام مكافأة من عند ربنا ما تعوش تتخيل يعني هقول لك 10 حاجات الحلقة خلصت ركز معايا قوي هقول لك 10 حاجات كده او اقول لك بعض الحاجات حاول تقولها ورايا لو قلتها ورايا هتبقى شاطر جدا هقولها لك بطريقة المذاكرة بقى هتعرف تقولها بشكل سريع علشان فاضل دقيقة قدامنا المهم انه بيقول لنا ما نقولهاش اقولها ممكن تاخد نص دقيقة معذرة يعني خلاص هقول لك مجموعة من الحاجات شوف هتقولها ولا لا هقولها لك بطريقة معينة هتلاقي نفسك قلتها عمود نور كوبس نور مفتاح نور وبعدين آه، كرسي حمام وبعدين آه، عربية أو سيارة وبعدين باريزة فضة ومسدس ومثلث مقلوب مثلث معدول عكاز عمارة عشرة أدوار طبعا هتقول مش عارف اقولهم هخليك تقولهم دلوقتي حالا لو ربطت المذاكر بالروابط اللي انا بقول لك عليها دي هتعرف تذاكر انت ذاكرتك حلوه وانت اذكى مما تتصور تاني هقولهم لك اهو آه، عمود نور واحد اتنين كوبس نور تك تك on off او اتنين تلاتة كرسي حمام ليه تلات رجول كان زمان أربعة عربية ليها أربع عجلات خمسة باريزة فضة ستة مسدس ستة مسدس شبه المسدس سبعة مثلث مقلوب تمانية مثلث معدول تسعة عكاز عشرة عمارة عشر تدوار أتصور إن حضرتك دلوقتي قلتهم جزاكم الله خيرا حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تربية الأبناء تربية الأبناء تربية